الأسباط ال 12 والنقش ده زي الختم لا يمحى ومحوطين بطوقين من ذهب عارفين الدايرة معناها ايه الدايرة دي معناها ايه بتوع الهندسة ما لا نهاية الدايرة تعني ما لا نهاية وزي ما قلنا من الذهب يشير ايضا الى الحب عشان كده بيأدبوا الشبكة من الذهب عايز ربنا يقول ان انتوا مش بس متشالين على كتفي رئيس الكهنة لكن كمان انا محوطكم بمحبة لا نهائية محبة ابدية لا تتغير محبة من ذهب في دايرة محوطة على كل حجر ويقول عنها انها تذكار دائم امام الرب طب نتذكر ايه وربنا يتذكر ايه نشوف كذا حاجة تذكار دائم الله بيعطينا اياها اول حاجة نتذكر لمعونة الرب لينا لما نشوف نفسنا متشالين على كتفه اللي عمله ربنا مع شعبه زي ما بيقول لهم في خروج 19 أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي الشعب اللي ما كانش عارف يمشي في البرية اللي ما كانش قادر يخرج من أرض مصر ربنا شاله حمله على أجنحة النسور فبشوف معونة الله السريعة النسر ده رمز للإيه؟ السرعة معونة الله السريعة اللي شايلني فيها وشايلني بيها بتذكر ايضا مش بس معونة ربنا اللي شايلني لكن كمان رعايته زي ما قال في تثنية 32 كما يرف النسر حول عشه حول صغاره ويحملها على مناكبه يرعاها يقطادها ويقوتها فتذكر رعاية ربنا مش بس معونته أتذكر أيضا تحرير ربنا ليا زي ما قال في أشعياء 63 في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم رفعهم وحملهم كل الأيام القديمة فكهم ورفعهم وحملهم رعاية وتحرير من كل ضيق فكهم من الضيق ورفعهم وحملهم أشوف أيضا محبة الله لا نهائية اللي بتحوط بيا ربنا مش بس بيرعاني وبيعني لكن كمان بيرعاني وبيعني بحب وبتدليل يقول على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم في أشعية 66 أشوف أيضا تذكار دائم لحفظ ربنا ليا حملهم كل الايام القديمه حفظ عليهم طول الايام اللي فاتت كل ده موجود في رئيس الكهنه الواقف وشايل شعبه على كتافه معونه رعايه تحرير حب حفظ وفوق كل ده تعزية روحوا اقروا كده أشعية 53 وطلعوا منها فيها كم كلمة ربنا يشيلنا شايلنا أو يحمل عنا يقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها شال الحزن بتاعي علشان يعزيني مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه يعني السلام بتاعنا عشان ناخده التأديب بتاعه والثمن بتاعه اتحط ايه عليه هو اللي شاله تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا ملنا كل واحد الى طريقه كل واحد مشي بمزاجه زي ما هو عايز والرب وضع عليه اثم جميعنا وضع عليه يعني ايه شيله اثم جميعنا كل خطايانا حطها عليه يقول وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها شايل ويقول في آخر آية في أشعية 53 هو حمل خطية كثيرين حمل يعني شايل وشفع في المذنبين فطبيعة المسيح اللي بتحمل وعمل المسيح الدائم انه يحمل الانسان عشان كده في بطرس الاولى الاصحاح الثاني يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه حمل خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطيه فنحيا للبر فعبرانيين تسعة يقول هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية بلا خطية لخلاص الذين ينتظرونه قدم ليحمل خطايا كثيرين عشان كده في الرداء ده بنشوف المسيح الذي يحملنا بما بكل ما تعني كلمة يحمل يحمل أوجاعنا خطايانا أتعابنا يشيلنا إحنا نفسينا لما الواحد يبقى مش قادر يمشي ومش عارف يمشي عايز حد يشيله المسيح بيشيل المسيح بيرعى المسيح بيحفظ المسيح بيحرر فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة وبيشيل على طول من الرحم إلى الشيخوخة وإلى الشيبة ما بيزهقش وبيشيل بمحبة وبتدليل ساعات الأم لما ابنها يقعد يزن عايز يتشال تروح أخداه شداه كده من على الأرض ولفعاه على كتفها تسد بقى أديني شيلتك لكن المسيح ما بيعملش كده الأم بتعمل كده لكن المسيح ما بيعملش كده نرجع تاني لخروج 28 عدد 15 بعد ما اتكلم عن الرداء ابتدى يتكلم عن الصدرة وتصنع صدرة قضاء صنعت حائك حاذق حائك يعني خياط حاذق يعني ماهر كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وإسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم تصنعها من نفس المواد وتكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر مربعة طولها قد عرضها والشبر تقريبا 35 سنتي وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد ده الصف الأولاني والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشة والصف الرابع ذا برجد وجزع ويشم تكون مطوقة بذهب في ترصيعها يعني كل حجر هتحطه تحط حواليه فريم من ذهب وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل اثنا عشر على أسمائهم كنقش الخاتم محفورة زي الخاتم كل واحد على اسمه تكون للاثنى عشر سبطا وتصنع على الصدر سلاسل مجدولة صنعت الضفر من ذهب نقي وتصنع على الصدر حلقتين من ذهب وتجعل الحلقتين على طرفي الصدر وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدر وتجعل طرفي الضفيرتين الآخرين في الطوقين وتجعلهما على كتفي الرداء إلى قدامه يعني متشعلقين في حلقتين في الرداء الطوقين الذهب اللي عليهم الحجرين الجزع كل طوق فيه سلسلة نازلة منه السلسلة دي تتربط في حلقة متعلقة منها الصدرة هوريها لكم دلوقتي عشان الصدرة دي تبقى متثبتة في الهدوم من فوق متثبتة في حجري الجذعي اللي فوق في الطوقين بواسطة سلسلتين مجدولتين متضفرتين من ذهب وتصنع حلقتي من ذهب وتضعهما على طرفي الصدر على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدام عند وصله من فوق ذنار الرداء هتبقى الصدرة دي متثبتة من فوق في الرداء في الوصلتين اللي على الكتف ومن تحت مربوطة ومتثبتة في الزنار في الحزام ويربطون الصدر بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من إسمنجوني لتكون على ذنار الرداء ولا تنزع الصدر عن الرداء يعني ما تتشالش وتتحط دي متثبتة فين في الرداء ما تتشالش أبداً يحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائما وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما تاني قطعة من ملابس الكهنة الصدرة دي هذه الصدرة وفيها الحلقتين متوصلتين بضفيرة من ذهب وده حجري الجزع ومتحوطين بطوقين ومتثبته من تحت بحلقتين مربوطين في الزنار الحزام اللي في الوسط الصدره دي مربعه طولها شبر وعرضها شبر ومتنيه متنيه يعني معموله من double layers من طبقتين عشان تبقى قويه تقدر تشيل الاحجار الكريمه والأحجار الكريمة موجودة في أربع صفوف كل صف ثلاث أحجار كريمة كل حجر متحوط بفريم من ذهب وكل حجر منقوش عليه اسم سبط واحد فرق هنا بين الحجارة اللي على الأكتاف إن كل حجر كان منقوش عليه ست أسماء لكن دول حجارة حجر كل حجر عليه اسم واحد والصدرة دي مثبتة في الرداء ما بتنفكش لا تنزع أبدا خيطها فيه واربطها بالحلقات ايه معنى الصدرة دي سماها صدرة القضاء القضاء يعني الحكم والصدرة دي تعتبر أهم جزء في ملابس رئيس الكهنة وأيضا أثمن جزء وأغلى جزء في ملابس رئيس الكهنة بل هنشوف ان كل الهدوم التانية بتاعة رئيس الكهنة استخدمت كقاعدة لتثبيت الايه الصدر يعني كل الهدوم التانية لخدمة الصدرة دهيت هي مصنوعة من نفس نسيج الرداء ومتنية عشان تبقى ليها سمك تتحمل الحجارة اللي هتشيلها ال 12 حجر الصدرة دي فيها خمس نقط مهمة جدا أول حاجة اسمها صدرة القضاء هنعرف ليه اتسمت بالقضاء وظيفتها تحمل 12 حجر عشان ال 12 حجر دول يبقوا تملي على قلب رئيس الكهنة مش على الكتف تبقى فين على قلب رئيس الكهنة وضعها مثبتة دائما على الرداء لا تنزع الصدرة من الرداء ثابت وضعها ثابت ما بيتغيرش ومكانها على قلب رئيس الكهنة وتحمل مش بس ال 12 حجر في حجرين تانيين اسمهم الأوريم والتميم عشان من خلالها يبتدي رئيس الكهنة يمارس عمله ليه سموها بقى أول حاجة صدرة القضاء؟ لأن بواسطتها رئيس الكهنة يعرف قضاء الله وحكمه. يعرف قضاء الله وحكمه يعني إيه؟ يعرف إن كان ربنا موافق على الموضوع ده ولا مش موافق. لما يبقى في موضوع محير ومش عارفين إن كان الموضوع ده صح ولا غلط يخش رئيس الكهنة ويسأل ربنا بصلاة ويستخدم الحجرين الأوريم والتميم وربنا من خلال انه يسلط له ضوء على واحد منهم يعرف ان كانت الاجابه نعم او لا. فيحكم باللي ربنا عايزه. نأجل شوية الكلام عن حجارة الأوريم والتميم لكن تعالوا نرجع لل 12 حجر. وظيفة الصدرة دي إنها بتشيل حجارة الترصيع المتعددة الأشكال والألوان. كل حجر يختلف عن الحجر الآخر في شكله ولونه. الجشمت والزبرجد وعين الهر، الجشمت والياقوت كل واحدة ليها شكل ولون التمايز لأن كل حجر من الأحجار ده يشير إلى سبط من الأسباط ربنا ما خلقش الكل زي بعض لكن ربنا خلق كل واحد ليه شكل معين لون معين تمايز معين بس الحجارة دي كلها تكسب الصدر بهاء وجمالا فائق متنظمة في أربع صفوف ثلاثة في كل صف من اللآلئ الثمينة وكل لؤلؤة تحمل اسم ويقول إن الصدرة دي تكون على قلب رئيس الكهنة تذكار أمام الرب دائماً يعني ربنا رئيس كهنتنا شخص السيد المسيح احنا موجودين على قلبه دائما مش لما نبقى كويسين لا دائما وهو واقف يتراءى واحنا فيه امام الاب دائما ايه يا رب اللي انت عايز تقوله من الحجاره اللي على الكتف ومن الحجاره اللي على الصدر يقول لنا انتوا مش بس محمولين على الكتف كواجب عليا ان انا اشيلكم لكن انتوا محمولين على القلب لاني بحبكم مش شايلكم كواجب ولكن انا شايلكم بايه بحب ومش شايلكم كمجموعه شايلكم كايه كفرد فرد عشان كده بولس الرسول لما بيقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي ما قالش الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا لا الخلاص صحيح على المستوى الجماعي لكن ايضا على المستوى الشخصي الفردي عشان كده شفنا في خروف الفصح الجماعة كلها بتسبح الخروف لكن كل واحد لازم ياكل بنفسه منين من الخروف انتوا مش بس محمولين على الكتف كواجب او مجموعة ولكن انتوا موجودين على قلب الله فردا فردا خاصة له وانتم موجودين امام الرب دائما في صوره مبهره بقى معقول انا يا رب قدامك تملي ومش بس قدامك تملي ده انا قدامك تملي في صوره رائعه مبهره ربنا بيشوفني كحجر كريم كلؤلؤه ثمينه تبهر الابصار رائعه الجمال انا اللي كلي نجاسه وقذاره انا اللي كلي طمع وادانه وغيره وشهوه انت يا رب شايفني كلؤلؤه كحجر ثمين هو ده مركزي عند ربنا ربنا مش باصص لنا بوسخاتنا لكن ربنا باصص لينا كل واحد منا مش كمجموعة ولا ككنيسة لكن كل فرد فينا انتوا لؤلؤة ثمينة تبهر أبصار الله والحاجة العجيبة ان ده دائما مش لما اكون بصلي وبصوم تذكارا ايه دائما على طول انا بالرغم من كل الخطايا اللي انا بعملها والقذاره اللي عليا انت يا رب شايفني لؤلؤه كثيره الثمن هو ده نظره الله لينا ربنا ما بيبصش لينا بما احنا فيه لكن ربنا بيبص لنا زي ما هو عايزنا نكون هي دي يا رب الصورة اللي انت شايفني فيها ان انا لؤلؤة كثيرة الثمن في نظرك المسيح لم يكتفي انه يحملنا على كتفيه بقوته القادر على التكفير عن خطايانا متحملا الالام والموت من اجل فدائنا بل بيعمل كل ده بحب لا متناهي بحب ابدي يحملنا على صدره داخل قلبه بعد ما غسلنا بدمه عشان نتألق بكل لون من الوان بهاء مجد الله وقدرته غسلني بدمه عشان ابقى لؤلؤه كثيره الثمن عشان كده بولس في العبرانيين يقول لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح لان احنا صرنا فيه بقينا فيه على قلبه نازلين امام الرب للتذكار الدائم في كل حين والله يرانا على صدر المسيح رئيس كهنتنا الاعظم بتلك الصوره الرائعه المبهره جدا والصدرة دي تالت حاجة قلناها مش بس اسمها صدرة القضاء ومش بس تحمل ال 12 حجر كريم لكن مثبتة دائما على الرداء لا تنزع منه أبدا في سلاسل مجدولة من ذهب ذهب صلب ما يتقطعش تربط الصدر بالرداء بواسطة حلقات من ذهب ذهب لا يتغير ما يصديش ما بيقدمش ما بيبلاش على طرفي الصدرة من فوق ومن تحت من فوق تتوصل في الطوقين اللي محوطين بحجر الجبع ومن تحت تتوصل بخيوط اسمنجوني عشان تربط الصدرة بالذنار كل ده بذهب مربوطة بذهب لا يتغير في ترابط شديد جدا بين الصدرة اللي بتحمل الأحجار والرداء مثبتين هما الاثنين بذهب بخيوط وسلاسل من ذهب واسمنجوني عشان كده ده اللي عبر عنه ربنا لما كلم أرميا ويقول له محبة أبدية أبدية يعني إيه؟ لا تتغير لا تبلى لا تنقص لا تقدم محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة رحمة دائمة ومحبة دائمة للإنسان عند الله الصدرة دي تشير إلى وضعنا أمام الله إن إحنا وضعنا في كل الرضا أمام الآب وقبول الاب التام لينا ان احنا موجودين في شخص المسيح نحن فيه عشان كده ننال القبول التام والرضا التام ان احنا مثبتين في المسيح تعملوا بحث تاني كده بدل كلمة يحملنا تعملوا بحث تاني في رسائل بولس الرسول بولس الرسول كم مرة يكرر كلمة في المسيح في الرسائل بتاعته كم مرة لكي أوجد فيه في المسيح ده مركزنا ان احنا في المسيح محدش يقدر ينزعنا منه خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها كل ما يتطلع الاب نحو ابنه الوحيد رئيس الكهنة الأعظم شخص يسوع المسيح يرانا نحن أولاده منقوشين كأحجار كريمة على كتفي المسيح محمولين وعلى قلبه مثبتين طب والابن ده موقفه ايه تجاه الاب يقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت واحنا موجودين في الابن فبالتالي احنا بقينا موضع محبة الاب وموضع سرور الاب لان احنا في مين في شخص المسيح يا ريت ان احنا نفهم هذا الوضع عشان كل واحد فينا يعرف قيمته قد ايه وإذا كان الابن في وضعه الدائم في حضرة الآب موضع رضا ومحبة وسرور الآب يقول عنه بقى إذا كان ليه هذا الكهنوت كهنوته لا يذول فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم عبرانيين سبعة من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام تمام يعني خلاص بيرفكت كامل تام خلاص غير ناقص فالصدرة صدرة القضاء عليها 12 حجر مثبتة دائما رابع حاجة مكان الصدرة دي على قلب رئيس الكهنة ولو بصيتوا الآية 29 و 30 يكرر كلمة على قلبه ثلاث مرات يكررها ثلاث مرات طب ليه يا رب بتكررها على قلبه يقول لي ان المعنى عميق انا باكده ان هو ده مكانتكم ان محبة الله لا تسقط ابدا لان احنا على قلب ابنه موجودين ومثبتين عشان كده محبته لا تنتهي على الاطلاق خامس حاجة الصدرة دي تحتوي على حجرين تانيين اسمهم الأوريم والتميم اللي بواسطتهم يعرف رئيس الكهنة قضاء الله الأوريم والتميم دول حجرين كريمين وكان رئيس الكهنة يسمى كاهن الأوريم والتميم تقروا في العهد القديم كتير كده يقول ولم يكن كاهنا للأوريم والتميم يعني لما كانش يبقى فيه رئيس كهنة يقول ولم يكن كاهن والكاهن ده مخصوص لإيه للأوريم والتميم موجودين على الصدرة في وسط الأحجار ايه الأوريم والتميم دول كلمتين عبريتين بصيغة الجمع أوريم جمع كلمة أور أور يعني نور وتميم من كلمة تمام تمام يعني كمال كمال الحاجة يعني لما يقول تمام يا فندم يعني قد أكمل أكملت كل حاجة فكلمة الأوريم والتميم معناهم الأنوار والكمالات بصيغة الجمع والكمال يجي أيضا من الحقيقة من الحق لأن الحق هو الشيء الكامل اللي ما بيتغيرش الثابت اللي بيحبوا يدرسوا الأوريم والتميم جم ذكرهم سبع مرات في العهد القديم حتى أيام داود النبي كان الأوريم والتميم موجودين لما اتبنى الهيكل اختفى ذكر الأوريم والتميم ما تذكرش عنهم حاجه لأن قام بمكان الأوريم والتميم بعد كده الأنبياء هما اللي بقوا يقولوا الشعب ربنا موافق على الموضوع ده أو مش موافق من بعد داود ما نلاقيش ذكر واضح عن استخدام الأوريم والتميم لكن ايه مغزى الحجرين دول وايه معناهم الحجرين دول الانوار والكمالات او الحقائق الحجرين دول يشيروا الى عمل السيد المسيح المسيح قال على نفسه ايه انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيا الى العالم والنور الانسان بيحتاجه علشان الاسترشاد يشوف وبدون المسيح لا نستطيع ان نرى عشان كده المسيح بعد ما قال انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في ظلمه في يوحنا 8 على طول في يوحنا 9 كان عامل ايه؟ حد فاكر حنا تسعة ده بيتكلم عن ها شفاء المولود أعمى اداله النور المسيح أكد لهم إن هو النور بإنه فتح عينين الأعمى المولود والمسيح أيضا قال على نفسه كونوا كاملين كما أن أباكم كامل وعن كماله قال أنا هو الطريق والحق والحياة الحق اللي هو الكمال الإنسان محتاج يعرف الحق يعرف الكمال إيه الصح الحق اللي هو الصح إيه هو كمال الشيء فيقول يعرفون تعرفون الحق والحق يحرركم حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار فاحنا محتاجين قضاء الله علشان نسترشد بيه نشوف وعلشان نوصل للصح وللكمال للحق بيلاطس لما سمع عن الحق ضحك قال الحق ما هو الحق هو مين اللي عارف الحق مين اللي عارف الصح مين اللي عايش الصح فعشان كده المسيح يشير الى النور ومعرفه الحق فالحجرين دول كانوا المسيح هو اللي بواسطته نعرف قضاء الله وحكم الله على كل شيء عشان كده التدريب اللي بيديهولنا اسال نفسك اذا كان المسيح مكانك هيعمل كده ولا لا هو ده الأوريم والتميم وكان الأوريم والتميم دول في وسط ال 12 حجر ما هو ده عمان وإيل المسيح في وسط الايه الكنيسة وصل ال 12 حجر وسط كنيسته عشان كده الواحد منذهل من لب- ملابس رئيس الكهنة دي وقد ايه ان كل واحد فينا يجد نفسه في ملابس رئيس الكهنة عشان كده ال 12 حجر كريم دول لما تيجي تقروا في سفر الرؤيا اصحاح 21 عن اساسات سور المدينة السماوية اورشليم اللي نازلة من السماء تلاقيهم هم نفس ال 12 حجر اللي كان بيشيلهم رئيس الكهنة على صدره كان أجمل حاجة إن لما يخش رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس ويسطع نور الشكينة على الأحجار دي فكانت الأحجار دي تزداد نور وتلألؤ وبهاء ومجد كل ما يجي علينا نور المسيح كل ما إن إحنا نقدر نرى بمجد وبهاء ما أعده المسيح لينا ومركزنا في نظر المسيح عشرين عدد واحد وثلاثين وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجوني وتكون فتحة رأسها في وسطها ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك كفتحة الدرع يكون لها لا تشق وتضع على أزيالها رمانات من اسمنجوني وإرجوان وقرمز على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها بلجل ذهب ورمانة بلبل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت كنا ابتدينا نتكلم عن ملابس رئيس الكهنة فاتكلمنا عن الرداء اتكلمنا عن الرداء واتكلمنا اللي هو الافود واتكلمنا على الصدرة والاحجار الكريمة اللي بتحملها وشفنا معنى الاحجار دهيت ان احنا محمولين على كتف المسيح ومحمولين على قلب المسيح رئيس كهنتنا الاعظم واتكلمنا عن الأوريم والتميم الأنوار والكمالات عشان كده حتى في ضمن مزمور من المزامير اللي بنصليها في صلاة الساعة الثالثة احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي يقول له ارسل نورك وحقك ليهديانني إلى جبلك المقدس فادخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي ارسل نورك وحقك نورك وحقك اللي هم الأوريم والتميم اللي هم معناهم الأنوار والحقائق الأنوار والكمالات لأن الكمال هو موجود في الحقيقة والنور والكمال الاتنين مربوطين مع بعض وشفنا مدى ارتباطهم بشخص المسيح النور الحقيقي وان المسيح هو الحق والكمال الحقيقي ابتدى يكلموا عن القطعة الثالثة من ملابس رئيس الكهنة وهي الجبة الجبة هي الرداء الإسمنجوني أو الثياب الإسمنجوني اللي لونها زي لون السماء زي ما انتم شايفين اللون الازرق الفاتح دهوت هي دي الجبة يبقى ده الرداء دي الصدرة ودي الجبة وده القميص الابيض اللي هو الجزء الرابع من ملابس رئيس الكهنة إذا كان وظيفة الكاهن زي ما قلنا إن كلمة كاهن معناها بني جسر واحد بيوصل ما بين حاجتين ما بين الله وما بين الإنسان وكلمة كاهن باللغة اليونانية بريزفيتيروس يعني شفيع أو محامي أو نائب اللي بيقف مكان واحد تاني عشان يحامي عنه فوظيفة الكاهن حاجتين حاجة تختص بالله خادم المشورات الإلهية الكاهن ينفذ اللي بيقوله ربنا ده الجزء الخاص بربنا والجزء الثاني الكاهن هو خادم لإعواج شعبه لاحتياجات شعبه فالكاهن بيعمل حاجتين يخدم ربنا ويخدم الايه الشعب يخدم ربنا انه ينفذ مشورة ربنا واوامر ربنا ويخدم الشعب انه ياخد احتياجات الشعب وضعفات الشعب وطلبات الشعب عشان يحطها قدام الله فبكده بيبني الجسر ده هو ودي طبيعة ملابس رئيس الكهنة اللي بتتكلم عن الموضوع ده فتعالوا نشوفوا ازاي الكاهن او رئيس الكهنه بيقوم بالوظيفه دهيت يخدم الله لانه يتمم مشورات الله واللي ربنا عايزه ويخدم الشعب بانه يحقق مطالب الشعب ويحقق احتياجات الشعب الجبه دي بيلبسها فوق القميص الابيض وتحت الرداء الرداء اللي معمول من ذهب واسمنجوني وقرمز وارجوان والجبه معموله من لون واحد فقط اللي هو اللون الاسمنجوني اللون السماوي اللون السماوي ده يشير إلى طبيعة حياة رئيس الكهنة الأعظم إنه من السماء يشير طبيعته السماوية واللون السماوي ده مش بس يشير إلى طبيعة رئيس الكهنة اللي هو شخص المسيح إنه من السماء لكن كمان يشير إلى المكان اللي المسيح فيه بيشتغل كرئيس كهنة أو بيقوم بخدمته الكهنوتية الموضع اللي بيقوم فيه في الخدمة وموضع خدمة المسيح فين؟ في السماء مش على الأرض موضع خدمة المسيح في السماء مش على الأرض وده فرق كبير جدا ما بين كهنوت العهد القديم كهنوت هارون وبين كهنوت العهد الجديد كهنوت المسيح كهنوت العهد القديم كان كهنوت أرضي لكن كهنوت المسيح كهنوت سماوي اللي معاه كتاب مقدس يطلع معايا كده الرسالة للعبرانيين يشوف بولس الرسول بيلمس معنى خطير وبالذات الرسالة للعبرانيين مرتبطة بالإصحاحات دهيت بتاعة خيمة الاجتماع وبتاعة ملابس رئيس الكهنة فيها ارتباط وثيق ما بين عبرانيين وما بين سفر الخروج في الجزء اللي احنا بنقراه فعبرانيين سبعة يقول في عدد 13 على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا العهد أفضل بيعمل مقارنة ما بين كهنوت العهد القديم والعهد الجديد فبيقول أن المسيح ضامن لينا عهد أفضل وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين أولئك دي عايدة على الكهنة بتوع العهد القديم قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء ليه في العهد القديم كان في كهنة كتير ها مين اللي مركز معايا عشان كان بيموتوا برافو عليك لان الموت كان بيمنعهم من ان هم يبقوا فكهنتهم مش نافع فكان في العهد القديم كهنة كثيرين لان كل واحد يعيش له كام سنة ويموت واما هذا اللي هو شخص السيد المسيح فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول عشان كده في العهد الجديد الكاهن الاوحد هو شخص السيد المسيح لان له كهنوت لا يزول فمن ثم يقدر ان يخلص بالتمام الذين يتقدمون به الى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا طب يشفع فينا فين مش في الأرض لكن فين في السماء لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات بقى مكان خدمة المسيح فين في السماء لما بيعمل هذه المقارنة أو هذه المقابلة ما بين كهنوت العهد القديم وما بين كهنوت العهد الجديد شخص المسيح فالجبة اللي لونها سماوي تشير لحاجتين رمز لطبيعة المسيح السماوية ورمز لمكان خدمة المسيح إن خدمته في السماويات مش على الأرض على الارض في كهنه اللي بيوجدوا على الارض واللي بيموتوا على الارض لكن المسيح يبقى الى الابد عشان كده كهنوته لا يزول وده اللي خلى ربنا يصر ان اللي هيصنع ملابس رئيس الكهنه لازم يكون صنعه حائك حاذق حائك يعني خياط ماهر وان ربنا يملاه من الروح والحكمه القلبيه عشان يتقن صنع هذه الملابس بكل الابداع علشان هذا الابداع يليق بمجد هذه الوصيفه انه بيقترب من الاقداس يقترب من حضره الله ذاته وكان لازم يلبس اللبس السماوي ده هو اللبس الاسمنجوني عشان يقول لنا بردك ان الكاهن مش هو اللي بيتكلم عن السماء لكن الكاهن اللي يحمل السماء في حياته الكاهن مش اللي يوعظ عن السماء لكن الكاهن هو اللي يلبس الطبع السماوي أما سيرتنا نحن فهي في السماويات وبعدين تلاحظوا ان في التنبيهات اللي ربنا قالها على الجبة ان الجبة دي كلها قطعة واحدة مش حتتين يتلزقوا في بعض دي حتة قماشة واحدة وبعدين يجي يقول له علشان يدخل راسه فيها تعمل له ايه فتحة في النص يلبسها كده قطعة واحدة لا تشق ما تتشقش اتنين وفيها فتحة في الوسط عشان الراس تخش منها قطعة واحدة لا تشق لأن ثياب رئيس الكهنة لا ينبغي أبدا أن تشق فاكرين في واحد من رؤساء الكهنة شق هدومه اللي هو مين قيافة وكانت اللحظة دي اللي زال فيها الكهنوت العهد القديم لأن كان ممنوع على رئيس الكهنة إنه يشق ثيابه مطلقا شق ثيابه يعني يقطعها يمزقها قطعة واحدة لا تشق إشارة إلى طبيعة المسيح الواحدة اللي ما بتنقسمش عشان كده إذا كان في بدع ظهرت في عصور مختلفة يتكلموا عن طبيعتين للمسيح إن كان ليه طبيعة تظهر مرة كإنسان بياكل ويشرب وينام ويبكي ومرة تاني طبيعة كإله طبيعة كإله يصنع معجزات ويؤمر وينهي ما تنفعش المسيح ليه طبيعة واحدة غير منفصلتين على الإطلاق وإن المسيح مذبحه سماوي مش أرضي وخدمته في السماء عشان كده في لترجية القداس تلاحظوا أبونا بيصلي بعض العبارات يعني مثلا في أوشية القرابين يقول اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي كرائحة بخور المذبح بتاعنا مذبح ايه مقدس وما هواش مذبح حجر لكن مذبح ناطق ناطق يعني ايه بيتكلم مذبح التسبيح السماوي وبردك قرب نهاية القداس لما بيقولوا أيضا فلنشكر الله يقولوا يجعلنا مستحقين أن نتناول من شركة أسراره السمائية غير غير إيه؟ المائتة المائتة يعني اللي ما بتموتش لأن هو المسيح ده له كهنوت لا يزول لا يموت وفي الديل بتاع الجبة لو قدرت ترفع الصورة شوية في رمانات اللي يدقق لتحت يلاقي الديل بتاع الجبة دي متزينة بحاجتين رمانات يعني كور كده زي الرمانة معمولة من اسمنجوني وقرمز وارجوان أربع ألوان وجنب الرمانة فيه جلجل جلجل يعني زي شخليلة كده جرس مصنوع من ايه من ذهب ديل الجبة فيه الحاجتين دول الرمانات والجلاجل الرمانات دي ملونة شكلها حلو الرمان باستمرار يشير إلى الثمر المتكاثر لما تفتحوا الرمانة تلاقوا جواها إيه بذر كتير الرمانة دي عبارة عن بذر كتير ليها ثمر كتير فهو عايز يقول ان رئيس الكهنه ده لازم خدمته تاتي بثمر كثير وده اللي قاله بردك بولس الرسول في العبرانيين عن شخص المسيح وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد المسيح هيجيب أبناء كثيرين إلى المجد ليه ثمر في خدمته هيجيب أولاد كثير للمجد آتي بأبناء كثيرين إلى المجد والجلاجل ليها صوت ترند والجلاجل دي معمولة من ذهب ذهب يعني ما بيتغيرش ما بيتبلش ما بيصديش صوت أبدي عشان كده قلنا كل حاجة في الأبدية نرمز لها بالإيه بالذهب الكاهن ده ليه صوت عشان كده لما بيتكلم عن الخدمة إلى أقطار المسكونة بلغت أصواتهم إلى أقطار المسكونة بلغت يعني الأبعد حتة في العالم وصلت أصوات الكرازة وصلت أصوات الخدمة ويقول أن ربنا عايز يسمع صوت الجلاجل بتاعة رئيس الكهنة وهو ماشي إن الصوت ده بيسمع فين؟ في السماء فوق ولانه تملي بيمشي فكل ما يمشي يخطو خطوه كل ما الصوت يرن ان صوت مشية رئيس الكهنة بتسمع كل حين فين في السماء عشان كده قرينا دلوقتي في العبرانيين اذ هو حي في كل حين يشفع ايه فيهم صوت المسيح رئيس كهنتنا بيسمع في السماء كل حين صوته مسموع وصوته واضح طبعا كحاجة طقسية انتوا عارفين رئيس الكهنة هو الوحيد اللي عنده استطاع انه يخش الى قدس الاقداس مرة واحدة في السماء يعرفوا منين اذا كان عايش ولا ميت من صوت الجلاجل افرض رئيس الكهنة مات جوه قدس الأقداس يعرفوا منين عشان كده يقول لتسميع الصوت فطول ما هو عايش طول ما هو بيتحرك وكل ما هو بيتحرك كل ما الجلاجل عمالة تدي أصوات طول ما هو حي طول ما فيه صوت وإذا كان المسيح حي إلى الأبد عشان كده صوته يسمع في السماء إلى الأبد كهنوته لا يزول شفاعته لا تزول شفاعته دائمة إلى الأبد وبردك كحاجة تختص برئيس الكهنة الأرضي ربنا حط له الجلاجل دي عشان وهو داخل يعمل صوت كأنه بيستأذن من ربنا وهو خارج بردك يعمل صوت كأنه بيستأذن من ربنا عشان كده يقول في دخوله وخروجه يسمع صوت الايه الجلاجل فكانت في نهاية الجبة من تحت في الرمانات الثمر المتكاثر وفي الجلاجل الصوت اللي بيسمع كل حين في السماء وبيسمع من كل أقطار المسكونة بمنتهى الوضوح نرجع تاني لخروج 28 عدد 36 يكمل بقية ملابس رئيس الكهنة وتصنع صفيحة من ذهب نقي ومنقوش عليها نقش خاتم قدس للرب وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون فتكون على جبهة هارون فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب جزء اخر من ملابس رئيس الكهنه صفيحه من ذهب حطها على راسه على العمامه ومنقوش عليها بختم قدس للرب من ذهب بردك يعني حاجه ابديه لا تزول ومنقوشة يعني محفورة ما تتمحيش محدش يقدر يمسحها محدش يقدر عوامل الزمن تلغيها منقوشة بختم بستام ومربوطة بخيط اسمنجوني على العمامة من فوقها على مقدمة الجبهة بحيث ان ربنا كل ما يشوف رئيس الكهنة اول حاجة يبصها فيه راسه راسه مكتوب عليها قدس للرب مقدس للرب قدس للرب يعني مخصص لربنا مكرس لربنا فيكون الصحيفة دهيت تسبب رضا لله ربنا يرتاح يفرح يفرح بالشعب اللي بيمثله رئيس الكهنة لأن رئيس الكهنة ده يمثل الشعب كله إذا كان رئيس الكهنة قدس للرب فالشعب كله مقدس للرب ويسمي الصحيفة دهيت إكليل مجد للبهاء إكليل مجد للبهاء تاج عظمة لربنا انتوا عارفين التاج تملي يتحط على رأس الملوك فعشان كده الكهنوت ده كان كهنوت ملوكي كهنوت ملوكي ما هواش كهنوت عادي وعشان كده برضك يقول جعلنا ملوك وكهنة مملكة كهنة ملك معناه سلطان ليه سلطان يؤمر وينهي وكاهن يعني يشفع فهو بيربط الاثنين ببعض يربط السلطان بالشفاعة السلطان ده مش بيستخدم في الأمر والنهي وانه يترأس على الاخرين لكن السلطان ده بيستخدم فين في الشفاعة من اجل الاخرين شوفوا جمال المسيح المسيح ملك الملوك ملك مش علشان يترأس علينا او يتأمر علينا او يؤمرنا وينهينا لكن هو يملك بسلطانه يستخدمه في الشفاعة من أجلنا آه لو فهم الإنسان السلطان صح إن مش سلطانك إنك تبقى نمرة واحد ولا تبقى فوق الكل ولا مكرم عن الكل لكن سلطانك هو في الشفاعة إنك تشفع في الآخرين إنك تخدم الآخرين عشان كده كهنوت ملوكي لما اتخانق التلاميذ بعضهم مع بعض مين هم مين فيهم الاعظم المسيح قال لهم ايه الاعظم هو اللي بيخدم العظمه في الخدمه فعشان كده السلطان مش علشان الواحد يتامر ويخدموه مش ب... مش بفكر السلطان العالمي او المملكه العالميه ان الملك يسود عشان الكل يقدم له لكن بفكر المسيح ان السلطان في ان الانسان يشفع في الاخرين يخدم الاخرين فكان الإكليل ده للمجد والبهاء قدس للرب بختم لا يتغير مخصص للرب بصوا تاني للآية اللي بيتكلم فيها انه مش بس قدس للرب يعني مخصص لربنا يعني خادم المشورات الإلهية انه يخدم ربنا ويتمم مشورة ربنا لكن كمان خادم لإعواز شعبه عشان كده يقول فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم هو خادم لإعواز شعبه سلطانه في الشفاعة من أجل شعبه يحمل اسم الأقداس يحمل خطاياهم وتعدياتهم اثم الاقداس خطيه الاثم يعني ايه الاثم هو الغلط اللي احنا بنعمله موجه لله شخصيا في فرق بين الخطيه والاثم الخطيه هي الخطا بصفه عامه ان انا ممكن اغلط فيك كانسان لكن الاثم الغلط اللي موجه لله شخصيا حاجة تجاه أقداس الله فرئيس الكهنة ده خادم إعواز شعبه طب وشعبه تملي بيغلط تجاه أقداس الله لأن محدش تحت الكمال فهو يحمل إثم الأقداس التي يقدسها بني إسرائيل جميع عطايا أقداسهم عشان كده رئيس الكهنة يحمل مسؤولية كل تقصير في الشعب كل ما الشعب يأثر تجاه ربنا في حاجة ده موجود على مين على رئيس الكهنة مش على الشعب فقط ده محطوط على رئيس الكهنة فهو يحمل مسؤولية كل تقصير في تقديم العبادة اللائقة لله اللي مفروض الشعب يقدمها لربنا عشان كده هو اللي بيكمل كل نقص وهو اللي المفروض يصلح كل عيب موجود في الشعب في علاقته مع الله فهنا يورينا الصحيفة اللي من دهب دي اللي مكتوب عليها قدس للرب انه يتمم لانه مخصص لربنا يتمم مشورات الله ومشيئة الله وده اللي قاله المسيح ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وبعدين هو في نفس الوقت مسؤول عن آثام الشعب وتقصيرهم وضعفهم وعدم كمالهم هو اللي بيكمل كل نقص في الشعب وهو اللي بيصلح كل عيب في الشعب موجود عليه وضع عليه اثم جميعنا زي ما بيقول في اشعياء يقول عن شخص المسيح في اشعياء 53 يحمل اثم كثيرين ويشفع في المذنبين يحمل اثم كثيرين اثامنا هو يحملها كل تقصير فينا تجاه الله المسيح هو اللي بيكمل هذا التقصير كل غلط بيصدر منا تجاه الله المسيح هو اللي بيشيله بيدفع ثمنه مين فينا مين فينا اللي يقدر يقول ان انا بقدم عباده لائقه امام الله مهما كانت قداسته حد يقدر يقول ان انا عبادتي لائقه لله كامله ده سيبكم من الاهمال اللي احنا بنهمله لربنا للتكاسل للهروب للنجاسه اللي موجوده فينا حاجات كتيره جدا كل لحظه بنغلطها في حق الله لكن مين اللي بيدفع ثمن ده رئيس الكهنه رئيس الكهنه هو اللي بيدفع كل ده عشان كده يحمل الاثم كثيرين فكان الاكليل بتاع المجد والبهاء اللي على راس رئيس الكهنه مكتوب عليه قدس للرب مقدس لله ده شوفوا بردك المقابله اللطيفه اللي بيعملها بولس بولس ده كان دارس للعهد القديم كويس قوي عشان كده كان احسن واحد يربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد لو طلعنا مع بعض عبرانيين اتنين زي ما انتم شايفين العبرانيين رسالة العبرانيين دي مرتبطة بإصحاحات خيمة الاجتماع في سفر الخروج ارتباط وثيق جدا في عبرانيين اتنين عدد تسعة بيقول ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع ماله نراه مكللا يسوع مكللا مكللا يعني على رأسه إكليل بالمجد والكرامة بالظبط زي ما رئيس كهنة كان يتحط عليه الصفيحة الذهب دي اللي هي الإكليل مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد مكللا بالمجد زي ما كل ال... باكليل الايه الشوك لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد هذه الرمانات أن ليه ثمر كتير آتي بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام فالمسيح هنا كرئيس كهنة كل بالمجد علشان يذوق ألم الموت من أجل كل واحد فينا عشان يدفع ثمن الآثام بتاعتنا اللي احنا غلطنا بيها في أقداس الله لأن احنا ما بنديش ربنا حقه عشان كده بردك في عبرانيين يقول آية تانية لأنه يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات مسيح نفسه ربط نفسه برئيس الكهنه زي ما كان رئيس الكهنه مكتوب على جبهته قدس للرب مسيح قال في يوحنا 17 في الصلاه الشفاعيه بتاعته يوحنا 17 عدد 12 يقول كده ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق اقدس انا ذاتي وكانه بيكتب على جبهته قدس للايه للرب عشان كده المسيح قدس ذاته خصص نفسه من اجل ان احنا نكون مقدسين لله من اجل ان احنا نكون مقدسين لله احنا بنقائصنا وضعفنا زي ما رئيس الكهنة ده مسؤول على انه يحمل اثام اقداس بني اسرائيل امام الله عشان كده احنا مقدسين في شخص المسيح عشان كده في الطقس اللطيف بتاعنا ككنيسة احنا مش ممكن نصوم مش ممكن نصلي مش ممكن نخدم مش ممكن ندي عطايا الا في اسم مين المسيح لازم نختمها بختم يسوع المسيح ربنا لان هو الوحيد اللي يقدر يكمل كل نقص ويصلح كل عيب في اللي احنا بنقدمه لربنا هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده لكن من غير المسيح تقول لي ده في ناس بتصلي بس مش مسيحيين وبيصلوا يمكن اكتر منا وفي ناس بتصوم ويمكن بتصوم اكتر منا وفي ناس كويسه ومؤدبه وبتدفع فلوس وبتساعد بعض بس ما يعرفوش المسيح اقول له كل ده ما ينفعش لانه ما فيش حد مقبول الا شخص المسيح بدون مسيح لا دخول الى الاقداس بدون رئيس كهنه لا يستطيع احد ان يتقدم الى عرش الله اه كويسين وماله ربنا هيكافئهم هنا على الارض هيوفيهم اجرهم ربنا مش ظالم حتى ينسى تعب المحبه لكن بدون المسيح مفيش دخول الى الاقداس لان الله لا ينظر الى الشعب في تقدمته وفي عطيته لكن الله ينظر الى رئيس الكهنه اللي موجود على جبهته قدس للرب يقول للرضا يقول الايه اهي وتكون على جبهته دائما ما يقلعهاش وتكون على جبهته دائما للرضا عليهم مش الرضا عليه لا للرضا عليهم على مين على الشعب كله امام الرب بدون هذا مفيش رضا بدون هذا مفيش رضا عشان كده احنا في ربنا يسوع المسيح بنقدم العبادة بتاعتنا الصلوات الخدمات الأصوام الذبائح العطايا بنقدمها في اسم المسيح عشان في المسيح بسبب قداسته الكاملة المطلقة وبسبب استحقاقات دمه هو الوحيد المقبول عشان كده احنا بنستخبى فيه الله لا ينظر إلينا في ذواتنا ولكن الله ينظر إلينا من خلال رئيس كهنتنا الأعظم القدوس اللي بلا شر عشان كده تلاحظوا الكنيسة تملي ترد خمبخرستوس يسوس بن شويس في نهاية كل خدمة خمبخرستوس يسوس بن شويس يعني ايه بالمسيح يسوع ربنا فالآب لا يرانا إلا على قلب المسيح وفي المسيح دائما عشان كده يحق لينا جمال المسيح وكمال المسيح فيرانا دائما في جمال المسيح وفي كمال المسيح بالجيم والكاف جمال يعني روعة المسيح وكمال يعني في تكملة المسيح لكل بر ولكل حق عشان كده باتحادنا بشخص المسيح نأخذ قداسته ونصير مقدسين بالحق مثله عشان كده قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق احنا محمولين فيه زي ما شفنا رئيس الكهنة بيحملنا على كتفيه ويحملنا على قبه دي الرؤية الظاهرة أيضا يحملنا على جبهته موجودين في فكره فكره الداخلي أيضا مشغول بينا في الداخل والخارج في الظاهر وفي الخفاء عشان كده المزمور اللطيف اللي احنا بنصليه في صلاة نص الليل واحد كده عايز يتقرب لربنا وعايز يقول لربنا يعني انا ما استحقش ان انا اقرب منك لوحشتي الشديدة يقول له فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب ايه الوسيله اللي انا بتقدم بيها قدامك يا رب حقك كلمتك شخص المسيح ما اقدرش اتقدم لك بحاجه تاني غير شخص المسيح نرجع تاني لخروج 28 عدد 39 وتخرم القميص من بوس وتصنع العمامة من بوس والمنطقة تصنعها صنعة الطراز تخرم القميص هيبتدي يتكلم دلوقتي عن القميص القطعة الرابعة يبقى شفنا الهدوم أول حاجة الرداء اللي هو الإفود تاني حاجة فيها إيه متعلق في الرداء الصدرة وبعدين اللي لونها سماوي الجبة بعدين رابع حاجة من تحت خالص دي القميص الداخلي معمول من بوس بوس اللي هو الكتان الأبيض النقي اللي انتوا شايفينها الأبيض اللي ظاهر على الإيدين ده الصورة الثانية وبرضك هتلاقوه من تحت ظاهر من تحت الإسمنجوني عند الرجلين سميه قميص مخرم القميص ده الكساء الداخلي مصنوع من كتان نقي لونه ابيض ناصع اللون الابيض اشاره الى الحياه السريه الداخليه النقاء الجواني بتاع رئيس الكهنه جواني ده الحاجه اللي مش متشافه الفكر الخيال المشاعر الرغبات الحياة الداخلية السرية الانفعالات الجوانية لازم تبقى أبيض نقية وهي دي في شخص المسيح مخرم يعني منسوج في فرق بين متخيط خياطة بتاعة الحائك احنا لحد دلوقتي شفنا كم صانع من الصناع في الحائك ده اللي بيخيط القماش قماش متخيط وفي الطراز الطراز ده اللي بيطرز الالوان وفي النقاش اللي بينقش بالحفر على الاحجار الكليمه وعلى الذهب وفي النساج النساج ده اللي بيعمل القميص نسيج ليه القميص ده مخرم عارفين ان الكاهن بيقدم الذبيحة قدام النار فبتبقى درجة حرارة عالية فلازم يلبس حاجة من تحت فيها تهوية كويسة فمخرم علشان يقدر يبقى متهوي ما يعرقش بشدة فيتعب وهو واقف قدام النار لفترات طويلة فالقميص المخرم يعني القميص المنسوب زي اللي بتعملوه بالكورشيه كده يعملوا نسيج منه او بال بالابره فما هواش خياطه خياطه خياط ولكن نسج ناسج نساج حاجه اللطيفه اللي لاحظتها والواحد ينذهل قدامها فعلا لو طلعتوا معايا انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 19 يوحنا 19 والمسيح على الصليب عند الصليب انا يعني الواحد بينذهل من الروح القدس ازاي بيربط الكلام بعضيه مع بعض برغم انه اتكتب على اختلاف الاف السنين في يوحنا 19 عدد 23 أجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبت ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما وأخذوا القميص القميص ده اللي هو تحتني خالص أيضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق روح القدس ما بيذكرش الآية دي اعتباطا ده هنا على طول سورة المسيح ايه رئيس كهنة رايح يقدم الذبيحة وهو لابس القميص الايه المنسوج لابس القميص المنسوج فما يقدروش يشقوه ومنسوج كله من فوق وكأنه هذا القميص معمول من فوق منين من السماء صحيح العذراء هي اللي عملت له هذا القميص امه صنعت له هذا القميص لكن في واقع الامر ده كان قميص سماوي لبسه كرئيس كهنه سماوي منسوج من فوق فقالوا بعضهم لبعض لا نشقه عشان ثياب رئيس الكهنه لا تشق بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة وهذا فعله العسكر عشان كده يظل كهنوت السيد المسيح كهنوت أبدي لا يشق ما قدروش يشقوا القميص بتاعه بعكس القيافة اللي شق هدومه منظر رائع الواحد منذهل والمسيح عند الصليب عند المذبح يرتدي كان يرتدي هذا القميص المنسوب كرئيس كهنة عشان يقدم ذبيحة خلاصنا خلاص العالم كله وتخرم القميص من بوس وتصنع العمامة من بوس بوس يعني كتان العمامة دي تتحط فوق الراس والعمامة دي دايرة كده عبارة عن عصائب دوائر متضفرة معمولة أيضا من كتان نقي أبيض مبرومة وملفوفة تلف على الرأس مثل العصابة زي الصعايدة اللي انتوا بتشوفوهم بيبقوا لافين العمة على رصد على راسهم دايرين داير داير يعني ما يقدرش الكاهن يتراءى امام الله براس مكشوف يعني عمركم ما شفت ابونا واقف يصلي على المذبح وراسه عريانه لازم يغطي راسه سواء بيغطيها بالطرحه اللي بيبقى لابسها او بالتاج لكن لازم راسه تبقى مغطى ولما بولس الرسول قال للمرأة إنها لازم تتغطى لما تيجي تصلي الغطاء ده ليه معنى معنى إن حدد حاجة فوق راسه إنه تحت سيادة في حاجة بتسود عليه والكاهن بيمثل الكنيسة كعروس المسيح فلما بيقف يصلي قدام عرش النعمة هو بيعلن انه كعروس للمسيح الكاهن بيمثل الكنيسة كلها اننا تحت سيادة العريس تحت سيادة المسيح عشان كده يغطي رأسه اننا خاضع خاضع بالكنيسة كلها تحت سيادتك يا رب الحقيقة أن عمامة رئيس الكهنة دي تغنى بها في العهد القديم ربنا كتير جدا وكان فرحان بيها يعني معايا إنجيل يطلع معايا أشعية 61 يشوف قد ايه الله بينظر الى الشعب بتاعه من خلال العمامه دهيت عمامة رئيس الكهنة فشيء 61 عدد 10 فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي لانه قد البسني ثياب الخلاص كساني برداء البر مثل عريس يتزين بعمامه ومثل عروس تتزين بحليها عشان كده في فرحة العريس اللي بيتزين أمام عروسه المسيح رئيس كهنتنا لابس العمامة دي يتزين بها أمام عروسه اللي هو إحنا خطبتكم لأقدم عروس عفيفة ليسوع الإيه؟ المسيح في سفر زكريا يورينا منظر تاني لعمامة رئيس الكهنة في زكريا ثلاثة في زكريا ثلاثة وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب يهوشع ده رئيس الكهنة كان أيام حج وزكريا والشيطان قائم عن يمينه برضك رئيس الكهنة ده يمثل الشخص المسيح والشيطان واقف عن يمينه بيقاومه فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم افليس هذا شعله منتشله من النار بعدين بص زكريا كده ويقول وكان يهوشع لابسا ثيابا قذره الثياب القذره دي ايه خطايا بتاعت العالم كلها اللي وضعت على شخص المسيح وسخات العالم كلها لابسا ثيابا قذرة وواقف قدام الملاك فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة وقال له انظر قد أذهب عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة فقلت ليدعو